على ربك إنك لن تجد قط أرحم بك منه كيف تعرض عنه والرحمة كلها بيده لا راحم غيره فلما تشتد هربا منه
تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأهل العلم لهم مصطلح يعبرون به عن الشيء المعلوم الذي لا ينكره لا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا انثى ولا حر ولا عبد اي هو شيء معلوم تمام العلم للكل كما نقول مثلا لا نستطيع ان نحيا الا بالماء وكما نقول السماء فوق والارض تحت فإن كل الناس سواء مؤمنهم وكافرهم لا يختلف في هذه الحقيقة. هذا الكلام يعبر عنه العلماء بحاجة اسمها العلم الضروري أو المعلوم بالضرورة. بالضرورة يعني إيه؟ يعني لا يختلف فيه اثنان. فيش فرق بين أستاذ كبير وجاهل صغير. العلم الضروري ده ينقسم الى اقسام اللي يهمني منه الان قسمان حاجة اسمها المعلوم من الدين بالضرورة ما احنا قلنا العلم الضروري ها المعلوم من الدين بالضرورة والمعلوم من العقل بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة يعني كل المسلمين يعلمون ان الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم وانزل عليه كتابا اسمه القران وهذا القران مشتمل على اوامر ونواهي من جمله الاوامر اقيموا الصلاه فالكل متفق ان الصلاه فرض على الايه فرض على المسلمين فصار معلوما من دين الله بالضروره اي الكبير والصغير والجاهل والعالم والحر والعبد والذكر والانثى كل ده يعرف ان الصلاة فريضة لو جاء واحد وقال لا ما فيش حاجة اسمها صلاة الكلام ده انتم مؤلفينه ومن عندكم العلماء يقولون في هذا انه كافر طب كافر ليه قال لك لان الصلاة معلوم بالضرورة انها فرض مش علم خفي العلم الذي يخفى ولا يعرفه الا ناس دون ناس لا يكفر المرء به قال لك ليه؟ قال لك لأنه محتاج دراسة ومحتاج ذكاء ومحتاج تخصص وهذا لا يتوفر لكل الناس فأنا ما أقدرش أكفر بيه تمام؟ واحد مثلا قال إيه؟ والله سمع عاشوراء ده أنا مش مقتنع بيه والحديث اللي ورد ضعيف مع إنه صحيح هي طلعت كده أكفره؟ لا ما اقدرش اكفره برغم انه انكر شيئا معلوما بس مش بالضروره ها انا الكلمه اللي انا واقف عندها كلمه بالايه بالضروره قد يعلم لكن ليس علما ضروريا يبقى ال ال ال الذي يعلم الذي ينكر المعلوم من الدين بالضروره يبقى كافر زي ان الصلاه فرض والزكاه فرض والحج فرض والصيام فرض ها المعلوم من العقل بالضرورة منكره مجنون لكن ليس بكافر ها خلي بالك بقى المعلومة ان العقل بالضرورة منكره ايه مجنون واحد قال الاعداد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشر مين الاكبر عشرة ولا واحد الدنيا كلها تقول ان عشرة اكبر من واحد قال لا مزاجي بقى الواحد اكبر الواحد اكبر من الايه من العشرة الدنيا كلها تقول عليه ايه مجنون لكن ما تقولش كافر ها مسألة التكفير دي مربوطة بالدين فقط اما مسألة العقل دي مسألة ايه متعلقة بضرورة العقل يبقى انا عندي المعلوم من الدين بالضرورة او المعلوم من الدين بالضرورة ولا المعلوم من العقل بالضرورة طيب احنا عايزين نحسب حسبة كده واحنا كلنا على بعضنا لا فرق بين كبير وصغير ولا جاهل ولا عالم عندنا حاجة اسمها دراسة الجدوى كلنا على بعضنا دراسة الجدوى يعني يعني انا مثلا عندي الارض ازرعها شعير ولا ازرعها رز كل الدنيا تقول لك الشعير مفيش حد بياكله وده علف الدواب فانا لما اجي ابيع ابيع بالخساره لا الرز احسن ها طيب ازرعها شعير ولا اسيبها بور لا يقول لك ازرعها شعير لكن ما اسيبهاش بور دي اسمها ايه دراسه الجدوى في البلد الكريم ده لو واحد حب يعمل محل الماس الماس يعني وتعرف الالماس لما بيدخل في الخواتم والسوليتير والكلام ده الحته الواحده ب 20 و 30 الف جنيه فطق في دماغه معاه فلوس هنا في الارض دي وقام عامل محل الماس وكلف ديكورات ومش عارف ايه الكلام ده الناس يقولوا عليه مجنون ولا عاقل يقولوا عليه مجنون ليه لان فين القوه الشرائيه مين اللي هيشتري ما انا قبل ما اعمل تجاره اصل في ناس فاكرين ان التجاره تفتح محل وتجيب عربيه تلف لا التجاره مش كده خالص التجاره لها اصول البضاعه التي سابيعها هتمشي في المكان ده ولا مش ماشي يعني قبل ما انتج لازم اشوف انا هوزع ازاي الانتاج اللي ممكن انتاجي اركنه في المخازن ومش هيلاقي زبون دي اسمها دراسه الجدوى دراسه الجدوى يعني ما جدوى الذي افعله هل افعل ولا لا افعل انت لما تروح تدي لواحد مثلا الفلوس عشان يشغلها لك واحد يقول لك انا بدي 40% واحد يقول لك انا بدي 10% بدراسة الجدوى كده واحنا مغمضين نروح لمين اللي بيدي 40% طب قام واحد مدي لابو 10% بس وسبب 40 ان كان عاقلا لابد ان يكون هذا التصرف تحته علم يقول لك اه ابو 40 صح بيكسب 40% بس عنده مجازفه ها ممكن المجازفه تضيع راس المال لا انا عندي بقى احفظ راس المال للمضمون واخد ربح قليل تمام كده يبقى انا لما رحت للاقل والمفترض ان راجل عاقل يعني ها يبقى رحت للاقل لعله ولسبب لكن اسيب الاربعين واخد ابو عشرة والاتنين زي بعض في كل حاجة الناس يقولوا راجل مجنون ما بيفهمش الكلام ده مظبوط ولا لا اذا كل الخلق لما خلقهم الله عز وجل فطر فيهم هذا الشيء اللي اسمه دراسة الجدوى القطة وهي بتجري في الشارع لقت عربية جاية بتعمل ايه توصل برجلة تشوت تطلع ورا تطلع قدام مش عارف ايه ليه عشان تحفظ حياتها ها الحمار وانت راكب ومحمل عليه رد مش عارف وبعدين في انايه كده عايز تجزعها الحمار لو فكر وعرف انه هينزل في نص الانايه والله هو قطعت جلده ها مش ممكن يزعل الانايه دي ليه عنده دراسه جدوى عنده دراسه جدوى برغم ان كل ما يشتمه حد يقول له يا حمار ها والحمار مذموم في كل حاجه تلاقي دايما يقول يا حمار يا حمار يا حمار الحمار لا يمدح الا في شيء واحد فقط يقول لك حمار شغل بس هي دي اللي ايه اللي تلاقيه ممدوح فيها انما غير كده تلاقيه مشتوم على طول لان الحمار مش غبي ولا حاجه يبقى اذا دراسه الجدوى فطر عليها كل الخلق طب تعالوا نعمل دراسه جدوى بالحساب وبالأرقام الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين إن من أشد أمتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله أنا لازم أفسرها بقى عشان خاطر نشوف دراسة الجدوى بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول أكتر واحد بيحبني في الأمة دي كلها رجل عنده مال كثير أو قليل وعنده أولاد كثيرون أو قليلون قالوا له في معادلة ايه رأيك تشوف وش النبي بس مرة واحدة في حياتك وتدفع كل ما تملك اذا عمل العملية دي يبقى هو ده المحب فتعالوا نشوف هل نحن فعلا نستطيع ان نفعل هذا اذا كنا واحنا كلنا على بعضنا كده بنجهر بمحبة الله والرسول وبتاع وتلاقي واحد على القراء حضرة النبي ويعمل كده وتلاقيه طالع مرابي وما بيصليش وحالته كرب تمام احنا عايزين بقى علشان خاطر نحط الحقائق كما هي ووظيفة اهل العلم ان يبينوا للناس ما خفي عليه من المعاني انا هفترض ان انت رجل تملك الارض ما انتش ملك دولة ولا ملك عزبة ما في بعض الدول هي قرى في الحقيقة في دولة من الدول عرضها 60 كيلو وطولها 180 كيلو واسمها دولة يعني الطيارة لما بتقوم طالعة اول طالعة كده تقوم داخلة المجال الجوي لدولة تانية ما عندهاش مجال جوي ودي اسمها ايه اسمها دولة انا مش هقول لك انت امير الدولة دي ولا امير ال... لا انت امير العالم ومالكه تعالوا نقيس العالم ده يساوي كام في زماننا هذا مش في الازمنه السابقه الازمنه السابقه كانت حاجه فظيعه يعني شوف الذين كانوا ينحتون الجبال بيوتا يجي على الجبل كان الجبل طين صلصال ها بايديه وبالبتاع ديت يعمل شقة أربع عوض وصالة وحمام ها من الجبل كده يحفروا كده وكانوا عماليق مش هتكلم عن دول هتكلم عن زماننا نحن بلد زي كفر الشيخ مثلا لو انا حبيت اقدرها بالفلوس اقدر اجيب رقم ممكن اجيب رقم تريليون تريليون مليار تريليون هجيب اي رقم ومش هعرف اجيبها برضه ليه متر الارض النهارده بعد ما العقار نزل والحدوته دي بقى 5000 عايز تاخد لك حته ارض 100 متر ادي نص مليون عايز تبني بيت خمس ادوار ولا 10 ادوار ولا بتاع وهتبتدي تبني وتشطب وتعمل كلام العماره الطويله العريضه والارض والكلام ده تكلف لك كام 3 4 مليون ودي حته ايه 100 متر في ارض الله انا عايزك بقى تاخدها شارع شارع تشوف كام عمارة في الشارع والعمارة كام متر والشقة اتشطبت بكام والحدوتة دي وتحسب لي الشوارع اللي موجودة في مدينة فقيرة زي مدينة كفر الشيخ وبعدين خد بقى بقية المراكز ها وبعدين خد بقية المحافظات وخد القاهرة وخد مصر كلها وبعدين ادخل على الوطن العربي وادخل على القارات كلها شوف ده يساوي كام انا هفترض جدلا جدلا ان كل ده ملكك على الحقيقة وبعدين الحمد لله متجوز اربعة وربنا يبارك في نسلك وشفت مثلا 300 400 عيل من نسلك ولادك وولاد ولادك ومش عارف الكلام ده انس بن مالك عمر 120 سنة شاف اكتر من 125 واحد من عياله عياله عيال عياله واحفاده الكلام بس انا بفترض فرض يعني عندك مثلا 300 عيل وكن ده كله ملكك وقيل لك ما رأيك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة تبص بس لوشه بس وتدفع كل ما تملك من هذه الأرض وعيالك كمان تضحي بيهم هل يستطيع واحد منا أنا وأنت أن نفعل هذا؟ ده الكلام ده عشان تشوفه مرة امال لو خدته بالحضن امال لو صليت وراه امال لو كنت جاره ها امال لو عشت معاه ده يسوي كان عشان تعرفوا فضل الصحابة وقيمة الصحابة الذين كانوا يصلون خلفه وكانوا يصافحونه وكل حاجة كانت في حياتهم كانت بتروح له عليه الصلاة والسلام وعشان تعرفوا حجم المصيبة اللي يصيبها الصحابة لما مات النبي عليه الصلاة والسلام هذا الضوء وهذا النور يدفنوه بإيديهم في, في الأرض عشان كده أنس بن مالك قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء ولما مات أظلم منها كل شيء أنا أنا أنا أنا حتى الآن لما بفتكر هذا المنظر أنا بحس إن دقات قلبي بتزيد إني أمسك النبي عليه الصلاة والسلام وأحفر له حفرة وأدفنه وأهيل عليه التراب لحد ما فاطمة رضي الله عنها لما رجعوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام بتقول لأنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله يعني جالك قلب تردم عليه التراب ف... فأنا بقول لك أهو لو أنت ملك الدنيا كلها وعندك الأولاد دول كل هذا لا يساوي نظرة إلى صفحة وجه النبي عليه الصلاة والسلام لما تكون المعادلة بالصورة ديت كيف هان عليك أن تخالفه إزاي قلبك طوعك أنك تخالفه إزاي عمال تعارض كلامه كل ما يجي لك تقول مش مقتنع بهذا الكلام مش مقتنع على أي أساس جعلت نفسك ندا للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الاعتراض الكثير على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم سببها الأصلي افتقاد الحب ما بيحبوش ما يلزموش ده في الحقيقة بس ما يقدرش يقول ما يحبوش لأنه لو قال كده يبقى كافر على طول الذي قال أنا لا أحب النبي يبقى كافر ما يقدرش يقول ما بحبوش يقول لك أنا بحبه بس الكلام ده مش صحيح هي هي كل حاجة هي بالدراع ولا في أصول في أصول كل الدنيا ماشية بالأصول المسجد ده عشان ابنيه لازم يبقى فيه اصول معينه عمارة هطلع بيها مثلا 10 15 دور مش هبنيها على وش الارض لازم احفر لها في الارض ولازم يجي مهندس ويشوف السنتيمتر الواحد اللي تحت يستحمل كم دور فوق وهكذا فكل حاجة في الدنيا ماشية بعلم الزراعة والفلاحين والكلام ده كله ماشي بعلم مفيش واحد يجي في, في, في يزرع محصول في غير وقته مثلا او يجي الغلة يغرقها مية زي الرز او الرز يرشرش له كده زي ما فيش حد يبيع هذا الكلام ابدا ليه كل حاجه مبنيه على علم ومبنيه على اصول فاي انسان يحب واصل الحب ده هو اللي بيسهل كل حاجه حتى لو كنت تحمل جبلا على على كتفيك الحب يخففه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم الكلام ده جاي من مين من عند ربنا سبحانه وتعالى وده قرآن الآية سورة النساء ها عشان ما فيش حد يقول الحديث ضعيف والرواه مش عارف مين والكلام ده ده قرآن بقى اهو ربنا عز وجل بيقول لو اني امرتك ان تقتل نفسك او ان تترك دارك التي تعيش فيها وتبيت على الرصيف او تمشي في, في الارض كده زي السباع لو انا قلت لك كده كتير من الناس مش هيعملوها ده معنى لا ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فلما يقول لك امسك السكينة وادبح نفسك مفيش حد يعرف يعملها الا المحب ده بس اللي يقدر يعمل كل حاجة انما الذي يحملنا على عدم التنفيذ اننا لا نحب لسنا صادقين في المحبة ادعياء المحبة شوف سمنون بن احمد المحب وسموه المحب ليه كان له اشعار كتيرة في الحب وحب في حب الله يعني وكده بيقول ايه والبيتين دول ترجمة لآية النساء لأن لسه قايلة ولو أن كتبنا عليهم بيقول ايه ولو قيل طاء في النار اعلم انه رضا لك او مدن لنا من وصالك لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا لاني قد خطرت بذلك يعني بيقول ايه ولو قيل طاء طاء يعني حط رجلك في النار ولو قيل طاء في النار بس اعلم انه رضا لك احط رجلي في النار اه بس اعرف ان ترضى عني بيها لا مش مش هحرق نفسي بلاش ها ولو قيل طاء في النار أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك هيقربني منه بحيث أبقى بينه وبينك صلة لقدمت رجلي نحوها نحو النار فوطيتها سرورا لأني قد خطرت ببالك مجرد ما أنا خطرت على بالك وأنت افتكرت اسمي أنا على استعداد أحط رجلي في النار وأروح فيها الكلام ده سمنون يناجي ربه عز وجل طبعا العلماء يعني بياخدوا رمز الكلام ها لان مفيش حد يقدر يقول انا خطرت على بال ربنا ها لا الكلام ده بس ايه لتقريب المعنى اذا كنت مذكورا عند ربك بالاسم بالاسم وده ملك الملوك ملك الملوك وانت تذكر بالاسم ابي بن كعب رضي الله عنه دعاه النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا ابي ان الله امرني ان تقرا علي سوره البينه فقال ابي يا رسول الله وسماني لك قال ابي قال نعم فبكى ابي هذا ملك الملوك عبد يمشي على الارض بقدمين يكون مذكورا في الملا الاعلى ده يطلع ايه العبد ده سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الاوس قال صلى الله عليه وسلم لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن وعرش الرحمن ده كرسي قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة في فلاة بجانب العرش السماء والأرض السبع والكلام ده زي ما تكون حلقة كده ها من حديد رميتها في صحراء جرداء ملهاش آخر وهذا العرش الذي امتدح ربنا عز وجل نفسه انه استوى عليه قال الرحمن على العرش استوى وآية الكرسي اسمها آية العرش الله لا إله إلا هو الحي القيوم تمام لما عرش الرحمن اللي هو بهذا الحجم والعظمة دي كلها يهتز لموت عبد ده يطلع ايه العبد ده انا عايز اعرف وزنه بالظبط العبد ده عشان يهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى فسبحان من لا يعلم اقدار الخلق الا هو اه قال صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره اوعى تقيس الناس لا بالمناصب ولا بالملابس ولا الكلام ده ممكن واحد يكون لابس هدوم مقطعه اذا دعا الله ان يقلب هذه القريه قلبها هو ده معنى الحديث إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ربنا عز وجل يبر القسم بتاعه من هؤلاء أنس بن النضر اللي الحديث ده اتقال فيه أنس بن النضر ده صحابي كان أحد أولياء الله وبعدين في غزوة أحد التقى بسعد بن معاذ قال واها يا سعد إني لأشم ريح الجنة دون أحد قاتل حتى قتل وهو ما قبل يدخل في المعركة ويقتل كان له أخت اسمها الربيع الربيع دي كانت زي مية عينيه يحب أخته لدرجة إنها زي مية عينيه الربيع دي اتخانقت مع واحدة جارة لها قامت ضرباها ايه بايدها قامت كسر السنتين اللي قدام دول فجاء بقى الناس اللي البنت ام سنانها مكسوره عايزين القصاص يا رسول الله الربيع ضربت البنت دي بحجر ولا ضربت لها كسرت لها السنتين اللي قدامين دول ارسل الى انس بن النضر قال له يا انس كتاب الله القصاص احنا الربيع لازم تيجي ونكسر لها السنتين بتوعها قال يا رسول الله أتكسر سن الربيع ما انا بقول لك بحبازة مات عينيه لا والذي بعثك بالحق ده حكم شرعي ها السن بالايه السن بالسن والجروح والجروح قصاص قال له يا انس كتاب الله القصاص قال له لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع فعرضوا الدية على مين على الناس قال معلش السنتين دول السنة تساوي كذا كذا كذا خدوا الفلوس وخلصونا قالوا لا لازم تتكسر سنتك فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع أنس يا أنس كتاب الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الرباية وفجأة رضي الناس بالدية اشوف محجرين دماغهم ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه ان يعين الحكم الشرعي ولا بد ان الشرع يمشي ولو كان الناس ما قبلوش الدية كان كسر سن الربيع غصبا عن انس مفيش حد يقدر يقول للنبي لا في حدود الله بالذات يعني فجأة كده الناس كده ايه قبلوا الدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهو ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره قال والله لن تكسر فابر الله قسمه والان قلوب هؤلاء حتى قبلوا الديه وكانوا مصرين اصرارا قاطعا لازم يكسروا سنتها فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لي بقى في بعض العباد رب اشعث اغبر ذي طمرين طمرين هدومه مقطعه ومزيته لو شفته تتف في وشه او ترجع او تقول اعوذ بالله او ريحته ومش عارف قد ايه العبد ده اللي انت مش عارف انت ربما يكون من هؤلاء من لو اقسم على الله لابره النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مدفوع بالابواب واحد خبط عليك فتحت شفته اعوذ بالله قمت قافل الباب في وشه ادي معنى ايه؟ ادي معنى مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره فانا ما بقيس الناس ابدا لا بلحيته ولا بعمته ولا بهدومه ولا بمنصبه ولا الكلام ده كل الكلام ده ملوش قيمه الشافعي رحمه الله واحنا عارفين الامام الشافعي ومصر كلها شافعيه دخل العراق بلده في العراق كده اظن الرصافه او بقى يعني بلده من وكان غريبا عن البلد وصلى العصر واتمنى ان حد ياخد باله منه كراجل غريب يقول والله انت غريب مش من البلد تعالى اغديك او تعالى بيت عندي النهارده ها ما هو غريب من البلد هو تمنى في نفسه ان حد يعمل القصه دي صلوا العصر وروحوا كلهم وسابوا له وحده فبقى صعبان عليه نفسه فبيعز نفسه بقى بيقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس كان الفلس منهن اكثر يعني هدومي كلها ما تجيبش فلس نص فلس بس عشان كانت مقطعه ومزيته والكلام علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت اجل واكبر ما احنا نشوف النهارده مثلا انت لما تكون رايح البنك ولا رايح لواحد وعايز تسحب راجل مليونير يعني عايز تسحب لك مثلا نص مليون مليون والكلام ده بتشيله في ايه شنطه Samsonite ها وبعض الناس يقوم يلفف لك 100000 في كده في كيس بلاستيك اسود ورق الجورنال مش كده الكيس البلاستيك ده يساوي كام نص جنيه بس جواه كام 100000 او جواه 200000 ومع ان هو نفسه يساوي نص جنيه تمام او ربع جنيه او الكلام ده فانا ما اقدرش رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بلواب لاقصى فانا عايز ارجع واقول ان الحب هو الذي يخفف كل ثقيل مفيش حاجه اسمها تقيله مع الحب المتنبي بيقول يا من يعز علينا ان نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم شوف الكلام بقول له إذا, إذا, إذا, إذا الحسود اللي بيحسدني وبينسب إلي ما ليس فيا من القبائح إذا كان أنت مبسوط إنه عمل فيا كده أنا مبسوط عشان أنت مبسوط مش مبسوط عشان هو شتمني ها يعني صار منفعلا لمراضي حبيبه حتى لو كان فيه اذاه او كان فيه مضرته طالما حبيبي بيحب انا ما يهمنيش انا انا ملكه خلاص والشاعر الثاني بيقول يخط الشوق شخصك في ضميري آه ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري فلا تبعد فإنك نور عيني إذا ما غبت لم تظفر بنوري إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري طب انت طالما انت مبسوط ما علينا مبسوط من ايه انا مبسوط زيك مع ان انا المضرور اهو وانا المساله واقعه عليا بس ما الذي خفف مثل هذا علي انا ان انا بحبه فالحب مركب لا يضل صاحبه فانا عايز ارجع للحديث بقى واقول هل انت فعلا وانا مش طالب منك اجابه تقول لي اه او لا انت خدها كده ودخلها في عقلك وقلبك وانظر انت صادق ام غير صادق في الحسبه دي هل انت مستعد فعلا من من قلبك لو عندك 10 15 فدان ولا 200 فدان وقالوا لك هتشوف النبي عليه الصلاه والسلام مره واحده بال 200 فدان انت ممكن تبيع ال 200 فدان اذا كنت بينك وبين نفسك تقدر تقول ايوه ابيع ال 200 فدان واشوفه هرجع للسؤال الثاني انا مش طالب منك لا 200 فدان ولا ولا حاجه طالب منك المخالفه البسيطه اللي انت عاملها دي ما تعملهاش انت لابس خاتم ذهب ولابس دبله ذهب الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لك حرام على الرجال يلبسوا ذهب انت لابس الدبله ليه اهو لا هقول لك بيع 200 فدان ولا بيع عيالك اهو ده انا جبتها بس نزلنا تحت بقى عشان نشوف هل نحن فعلا محبون للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا ولا كله فشر وبنتكلم ونرفع الصوت ونرفع الرايات ونلق الطبول انا مش طالب حاجه في امكانك اهو خاتم الذهب تشيله من ايدك اذا شلته من ايدك دلوقتي او انت لابسه هعرف انك بتحب النبي انت تعرف انك بتحب النبي ليه قال هذان ذهب الحرير حرام على ذكور امتي حل لاناثها فان كنت رجلا فاخلع الذهب ما هو الحرام على ذكور امتي فان كنت ذكرا اخلع الذهب تبص تلاقيه يسمع وما ينفذش تمام ده يبقى بيحب النبي لا طبعا حتى لو حلف بالايمان الغلاظ انه يحب النبي لان يا اخوانا المحب لا يستطيع ان يخالف ابدا ما يقدرش حتى لو قلت له ايه طب جرب جرب انك تخالف ما يعرفش يجيبها برضه ليه لان كل الجوارح هذه جنود القلب قلبه مليان بالحب ايده ما تتحركش الا اذا القلب قال له مد ايدك القلب اللي هو فيه الاراده فيه الإرادة ما يقدرش يرفع رجله ويحطها على الأرض إلا إذا خد أوامر من القلب إنه يرفع رجله ويحطها فإذا كان القلب ملآنا بذكر الله وحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام الجوارح ما تعرفش تنفعل ليه؟ قوة الجارحة جوه القلب ما ادالوش القوة ما ادالوش الأمر يبقى إذا بقى مشلول ها؟ لما القلب يسحب قوة الجارحة تبقى الجارحة مشلولة تقول له ارفع ايدك يقول لك ارفعها ازاي معرفش ارفعها ليه ما ادالوش قوة المحب كده القلب بيحتفظ بالحب ما يديش امر للجارحة ان تعصي الله عشان ما يقدرش وانا زي ما بقول في التمثيل مثلا امثل القلب والجارحة القوة فين قوة مش قوة عضلات ولا قوة أعصاب ده آلة مستنية حد يشغلها رجل بيلعب كمال أجسام تعرف اللي بيلعب كمال أجسام ويعمل كده تبص تلاقيه ما تعرفش ايه العضلات طالعة في كل حتة ها زي الجبال كده تضاريس كده وسهول ووديان وبتاع والكلام ده وتستغرب على عضلاته جابها ازاي وعملها ازاي والكلام ده لو الراجل ده له ابن بيحبه جدا وهو رايح يلعب كمال اجسام ومش عارف ايه ولحد وبعدين واحد قال له ابنك مات ايه اللي بيحصل له؟ يقع من طوله لا هم عضلاته ما شالتوش ليه؟ فاخذ ده ما شالوش ليه؟ لان اول ما صدع قلبه سحب قوة الجارحة على طول بقى لا الايد فيها عصب ولا الرجل فيها عصب ولا ال... مفيش حاجة عنده خلاص اغمى عليه وشايلين له مربعة وحطوا له شادر وودوا له المستشفى وعملوا تنفس صناعي وهو جتته قد كده ليه اذا انفسخ عزم القلب لم تنفعل له الجارحة فانا النهاردة بعد الكلام ده بنرجع نقول احنا حياتنا فيها كثير من المخالفات المفترض المخالفات دي ننتهي عنها ايه اللي يعينك على انك ان تخالف انك بتحب هو مش عايز تخالف حبيبك لان حبيبك لو غضب منك هتبقى مشكله وشوف زمان عشان اوريك المحب ساعات يبقى زي المسحور يعمل تصرفات الناس يقولوا عليه مجنون المحب عموما يعني مثلا هخلينا واحد بيحب يحب الصلاة يحب يناجي ربه سبحانه وتعالى يوم يقف في الصلاة فترة طويلة جدا لحد ما رجليه تتورم الناس اللي بيصلوا برضه عادي والكلام ده يقول له ايه يقول له يا اخي آه، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ها ويبتدي ينكر عليه انه بيعمل كده طب ده ايه اللي وقفه وخلاه يصبر على انه يقف والكلام ده هو محب فانت لو حطيت قلبك عند قلبه ستعذره لكن قلبه في وادي وانت قلبك ايه في وادي اخر المحب العادي ده اللي هو بتاع النسوان والبنات والكلام انتوا طبعا عارفين واحد اسمه ايه مجنون ليلى ها مجنون ليلى معروف مجنون ليلى ده. وسموه مجنون ليه كان بيعمل حاجات غريبة قوي ويقول اشعار وبتاع والكلام ده فمرة بيقول امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ماشي في العزبة عمال يبوس الجدران جدار جدار قال ايه جايز تكون حكت فيه ولا حاجة مثلا او ركنت عليه في يوم من الايام او بصت له ها مجرد ان نظرها يقع على الجدار انا على الشارع اشتري الجدار وفي قصة حصلت من حوالي 12 13 سنة لما ديانا بتاعت بريطانيا ماتت مع الولد اللي كان معاها ها دودي ها كان مع دودي انت عارف ال- العربية كانت قوية جدا وطما هم ماتوا والكلام دهوت اخدوا العربية يبيعوها في مزاد تصور ان فصصوا العربية الاكرة هي ما كانتش سيئة هي كانت قاعدة في كرسي الوران يبقى هي اتكت على الأول على الاكرة بتاعت الباب الوراني ها تشتري الاكرة بكام ها الاكرة اللي كانت في الباب الوراني اغلى من الاكرة اللي في الباب القداماني ليه عشان لمستها مع ان قد يكون هي ما لمستهاش ولا حاجه ده الحارس ولا فتح الباب اتفضلي يا مدام ولا يا هانم ها بس ايه الاكرة اللي ورا غير الاكرة اللي قدام تمام الكرسي اللي كانت قاعدة عليه بقى ها تشتريه بكام تصور ان هذه السيارة بيعت ب 15 مليون دولار 15 مليون ده بس مرسيدس عادي ممكن تبقى مصفحة ولا بتاع تاخد لها مليون ولا بتاع مليون جنيه ولا اتنين. 15 مليون دولار وهي بقت صفيحة علشان العاشقين لل- لأن العاشقين لهذه المرأة كله عايز يقتني بها اللي اللي اشترى الكرسي بكل أسف واحد فلسطيني فكان أياميها 400 فلسطيني معلقين على الحدود في شهر طوبة وإسرائيل مش راضية تدخلهم وجابوا صورهم في الفضائيات وبتاع وجايبين خشب وعمالين يعملوا نار عشان يتدفوا وبتاع والكلام ده فقام واحد قال له انا قرات هذا في جريده المسلمون واحد قال له يعني في الوقت اللي اخوانك على الحدود معلقين مش عارفين يدخلوا مش لاقيين ياكلوا تشتري الكرسي اللي بجد كده قال له اخي لا تكلمني في هذا انا رجل تاجر انا هاخد الاكرة دي مثلا بمئة الف ابيعها بخمسمائة الف فالقصة ملهاش علاقة بايه ايه ال- ده الحب بقى راجل بيقبل الجدر ويقول لك جايز تكون مشت هنا كفاية انك كانت قاعدة في البلد عشان اقبل كل جدران البلد اللي خلاه يعمل القصة دي ايه الحب اذا الذي ينقصنا حتى نكون من عباد الله الاخيار ان نحب وزي ما قلت لكم اهوت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشد امتي لي حبا رجل يود ان يراني باهله وماله نسال الله عز وجل ان يهبنا هذا وان يجعلنا من عباده الصالحين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عبد